احكيلكوا حكاية حكاية خليكوا معايا من سيرة الهادي او قصة في آية موقف لصحابي بسند ورواية حكايتنا في الدين والدنيا والتقوى والقيم العليا خليكم معانا في رمضان عيشوا فرحة بالقرآن عيشوا فرحة بالقرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أهلا ومرحبا بكم في برنامج حكاية بس حكاية وآخر ما تكلمت عنه عن منطقة التي ذكرها بعض الباحثين في أنها متوقع أن تكون مجمع البحرين عند التقاء خليج السويس بخليج الع- العقبة حينما يجتمعان في بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر وفي المنطقة كما ذكرت لكم بعض المعالم المكان اللي أنا واقف فيه ده متوقع أنه الذي كانت ترسي عليه السفينة التي ركب منها موسى عليه السلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام المكان ده بالفعل كان مرسى لسفن وتجارات تس- زي ما انت شايف كده حوالي عرضه تقريبا حوالي 6 متر تقريبا حينما يزيد البحر يغطي ما ترى هذه الأحجار ليست أصلية ها هنا إنما هي أحجار جرانيت أتت من مكان آخر كنت وصلت في القصة ان موسى عليه السلام وافق مع الخضر ان هو يسير معه على شرط الخضر ما تسألنيش قبل ما اقول لك قال خلاص وتصبر قال خلاص هصبر بأدب مع ان موسى عليه السلام افضل من الخضر بس عايز يتعلم وبالفعل قال الله في القرآن الكريم فانطلق اول انطلاقة بعد اللقاء من عند الصخرة اللي متوقع ان هم اللقاء كان فيها وجلسوا فيها واتفقوا على الشروط فيها راحوا جايين على المرسى ده حوالي المسافة تقريبا حوالي من الصخرة دي لغاية هذا المكان حوالي 300 متر تقريبا السفينة موجودة الناس راكبة عليها هتبدأ تنتقل من مكان إلى مكان علم الناس الخضر عليه السلام كانوا يعرفونه أشاروا إليه أن يركب معهم فركب الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام ومتوقع أن يوشع بن نون أيضا كان معهم في السفينة لكن القصة لم تذكر بعد ذلك يوشع بن نون لأنه لم يكن له تدخل فيما يحدث إنما كانت القصة بين موسى عليه السلام والخضر عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لكن حدث موقف عجيب أول حاجة عجيبة يراها موسى عليه السلام من الخضر أول ما ركبوا السفينة بقى قال ربنا ايه في القرآن فانطلق حتى إذا ركب في السفينة ألا الناس بدأت تنظر إلى الخضر تحترمه وتوقره وتحترم نبي الله موسى وتوقره أراد الخضر أن يدفع لهم رسوما لركوب السفينة رفضوا وأبوا كيف نأخذ منك أموالا وكيف نأخذ من نبي الله موسى أموالا يعني أكرموهم على السفينة توقير واحترام ولم يأخذوا منهم شيئا لكن الخضر صنع أول شيء عجيب وهو في السفينة أتدرون ماذا صنع؟ أتى على السفينة خرقها أتى على لوح من ألواحها الخشب فرفعه وهو ينزل موسى عليه السلام كأنه أتى في رأسي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان لقد أحسن الناس إلينا فكيف نسيء إليهم لقد قدم الناس لنا خدمات كيف نقابلهم بهذا فموسى عليه السلام بدأ يعترض بدأ يستفسر بدأ يريد التوضيح يريد البيان فبدأ يقول للخضر عليه السلام قال أخرقتها انت شلت العرق منها أخرقتها جعلت منها منفذا أخرقتها لتغرق أهلها يعني ممكن الخرق اللي انت عملته يا نبي الله الخضر ممكن يتسبب في إغراق هذه السفينة ممكن تكون العاقبة كده بقى الناس يحسنوا لينا وإحنا نسيء إليهم ولذلك يقول له أخرقتها لتغرق أهلها بص موسى عليه السلام يقول له إيه؟ لقد جئت شيئا إمرا يعني شيء فظيع شيء كبير قوي هذا الذي يراه موسى عليه السلام هذا لأنه لا يعلم باطن الأمر إنما الذي يعلم فحوى الأمر وباطن الأمر آنذاك هو الخضر عليه السلام عنده شيء لا يعلمه موسى ولذلك قبل ما يركبوا في السفينة لما حكى النبي بقى القصة صلى الله عليه وسلم زاد شيئا على الموجود في القرآن أوحاه الله إليه وهم جايين إيه اللي حصل وهم جايين عشان يركبوا من المكان ده الخضر ماشي هو وموسى فجأة يلاقوا عصفور نزل على البحر يشرب بس من البحر كده قطرة مياه ويطلع على فوق أول ما شرب قطرة المياه دي راح واقف الخضر عليه السلام واستوقف موسى قال موسى فنظر إليه الخضر قال نعم قال كم أخذ العصفور من البحر قال ما أخذ شيئا انظر للبحر كم كم سيأخذ العصفور من البحر فقال الخضر عليه السلام إن علمي وعلمك بجوار علم الله كما أخذ العصفور من البحر يا الله علم الخضر من علم الله علم موسى عليه السلام من علم رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي علم هذا وهو الذي علم ذاك والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا فكل علم من عند الله سبحانه وتعالى المهم لما ركبوا السفينة وبدأ يخرقها موسى عليه السلام استنكر هذا الأمر الخضر عليه السلام مش يوضح له مباشرة لا أراد أن يؤكد له ده الكلام اللي أنا قلته لك قبل ما نمشي مع بعض مش أنا قلت لك أنت مش هتقدر تصبر وكيف تصبر أنا بتعجب هتصبر إزاي على ما لم تحط به خبرة حاجة أنت مش عارفها أكيد مش هتقدر تصبر عليها الصبر ده حاجة جميلة قوي وعايز همم عالية قوي والأمر لموسى عليه السلام يعني كان يسكت على هذا الأمر إزاي يسكت إزاي يسكت وأنا بشوف حاجة في الظاهر غلط ما قدرش يسكت عليه السلام قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بيقرر له الكلام وبيجعل موسى يزداد ثقة في الخضر اه صح انت قلت لي الكلمتين دول قلت لي ان انا مش هقدر اصبر انا مش قلت لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بس موسى عليه السلام مع الأدب العالي بقى والخلق الجم يروح قايل ايه لا لا لا لا الكلام ده ما فيهوش صبر انت بتتكلم على ايه لا لا لا ما فيش الكلام ده خالص انما يروح قايل له ايه قال لا تؤاخذني بما نسيت انا بس المشكله ان انا نسيت الكلمتين اللي انت قلتهم لي هو الانبياء بينسوا اه الانبياء بينسوا الانبياء بشر ممكن نبي من الانبياء ينسى لكن الشريعه اللي ربنا بلغها له لازم يبلغها للقوم ما ينساهاش بعد ما يبلغها للقوم الناس تعلمها لان لابد ان يبلغها للقوم والا واحد يجي يطلع لنا يقول لك ايه ما يمكن النبي ده نسي يقول لنا حاجه ربنا قالها له ما يمكن النبي ده نسي حكم من الاحكام ربنا قالها له لا ال... النسيان على الانبياء في أمر بعيد عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي أوحى الله إليها لهذا النبي حتى يبلغها قوم فراح الخضر بيعتذر لنفسه فبيقول له يعني لا تؤاخذني بما نسيت ده القصة كلها ان انا نسيت بس انت قلت لي ايه لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرة يعني ما تشددش عليا بس كان المعلم سبحان الله الخضر كان معلم صح سبحان الله ليه ما شددش عليه لا خلاص مش هتمشي معايا لا كفايه كده يا جماعه نقبل العذر انت مثلا مع زوجتك زوجتك ممكن تغلط زوجك انت ممكن يغلط ايه المشكله يا جماعه ده انا قلت لها قبل كده حتى لو قلت لها يا عم انت بشر وهي بشر البشر ده لازم يغلط انت لازم تغلط وانا بغلط وده بيغلط وده بيغلط ولازم يبقى احنا كلنا بنقبل الاعذار يا جماعه طالما بيعتذر خلاص البني ادم عرف غلط وخلاص لكن هنا هقول لك مش هو كان عارف ده بيقول له بس ده انا نسيت والنسيان عذر ربنا في القرآن الكريم يقول ايه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فقال في الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلت فكانت المسألة عبارة عن نسيان بس قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرة فانطلق حدث بقى العجيبة الثانية الشيء العجيب الثاني موسى والخضر نزلوا من على السفينة واتكلموا الكلام اللي احنا قلناه وهم ماشيين يجد الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام طفلا صغيرا يلعب مع أطفال طفل صغير يعني لم يكلف ولم يجري عليه القلم يروح داخل الخضر عليه السلام على طفل من الأطفال دي ويمسك الطفل ده الأطفال الأطفال دي هقول لك إيه الأطفال قريبة من الله ده الأطفال في الجنة أطفال المؤمنين في الجنة وعلى الراجح أطفال المشركين أيضا في الجنة على الراجح من أقوال العلماء يدخل على طفل راح عمل حاجة عجيبة جدا تخيل أنت لو موجود أحسن حد يجي يقولك إزاي نبي الله موسى ما صبرش ده راح ماسك الخضر رقبة الطفل وراح قاطعها يا الله إيه ده فصل رأس الطفل عن بدنه نظر الخضر إليه اتحجب ايه اللي حصل ده اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس دي نفس ذكيه ما عملتش ذنوب ولا معاصي ولا جرم ولا حاجه ده صار طفل صغير صبي صغير اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس بغير نفس يعني ايه يعني بي- بيتكلم على ان النفس بتقتل امام نفس ده لا قتل ولا عمل اي حاجه اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا هذا امر منكر ما هو الدماء يا جماعة الدماء لها حرمة عند الله يا جماعة أقول لكم على حاجة عارفين الكعبة الكعبة اللي هي الكعبة اللي بنطوف بأمر الله حواليها ونفسنا في العمرة والحج النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لزوال الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم الإنسان ده له قيمة بقى ربنا سبحانه وتعالى يهب له الحياة وانت عايز تخلص على حياته ازاي دي جريمة كبيرة قوي فموسى لما شاف الجريمة القتل دي بدأ يستنكرها لكن هيطلع فيها سر السر ده لم يعلمه موسى لكن كان يعلمه الخضر فبدأ الخضر يؤكد عليه يقول له نفس العبارة الأولى بس بكلمة بقى تأكد أكتر يقول له إيه ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا مش أنا قلت لك إنك مش هتصبر دي للمرة التانية لاحظوا إن في الأولى ما قالوش لك ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لكن دلوقتي يقول له إيه ألم أقل لك عشان يؤكد هيقول إيه موسى وهيعملوا إيه هنقول لكم هيعملوا إيه بس هنوصل بيكم في الحلقة اللي في الغد إن شاء الله ونكمل القصة وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هحكي لكم حكاية حكاية خليكوا معايا من سيرة الهادي أو قصة في آية موقف لصحابي بسند ورواية حكايتنا في الدين والدنيا والتقوى والقيم العليا خليكم معانا في رمضان عيشوا فرحة بالقرآن عيشوا فرحة بالقرآن الحمد لله